إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت عز جارك وجل ثناؤك ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على حبيب قلوبنا محمد اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتنور بها أفئدتنا وتزكي بها نفوسنا اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتكفر عنا بها سيئاتنا وتقوي بها في رضاك عزمنا وتصلح بها أحوالنا وبالنا اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترفعنا بها في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين أما بعد أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها منظر مبهر منظر شجرة مذهل شجرة طيبة طابت الثمرة كل حاجة فيها بقت جميلة الشجرة ثمارها جميلة ريحتها جميلة ورقها جميل شكلها جميل هواها طيب ظلها جميل شجرة طيبة أصلها ثابت الرسوخ والصديقية واليقين مفيش اهتزاز أمام الفتن مفيش اهتزاز أمام عواصف الحياة رسوخ يقين إن كان قال فقد صدق فإني أصدقه فيما هو أشد من ذلك في خبر السماء وفرعها في السماء شجرة فروعها وصلت للسماء مش فرعها مرتفع ولا يستظل في ناس فرعها في السماء مش صاعد إلى السماء في السماء ده ده إنسان أعماله الصالحة يتحدث بها أهل السماء قبل أن يتحدث بها أهل الأرض ده إنسان عالي ده إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى أيما صلة تؤتي أكلها كل حين أي شجرة في الدنيا بتؤتي أكلها مرة في السنة يا عم مرتين في السنة كل كذا شهر إنما كل حين يعني كل ساعة يعني ليل ونهار ده أشجار الجنة ثمار مستمرة متوالية لا تتوقف إيه الشجرة الرهيبة دي الشجرة الرهيبة دي بذرتها ايه عشان الشجرة دي تتزرع في قلوبنا وفي حياتنا عايزين مجهود قد ايه تعال نشوف هذه الآية العظيمة ولكن في الأول ربنا بيقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا يعني ايه ضرب مثل يعني كان ممكن ألم ترى كيف أعطى الله مثلا ربنا بيعطي مثل يعني ايه ضرب مثل يعني يعني جبت مثل ضربته ايه ضرب المثل ده اللي هو الحاجة العجيبة الغريبة القوانين التي لا تتخلف ولا تتبدل فربنا عشان يفهمك القوانين الخطيرة دي جابها لك في شكل أمثال يعني إيه ضرب مثل الضرب في اللغة بيجي على ثلاث معاني المعنى الأولاني اللي هو معنى الحبكة والدقة الرهيبة يعني يقول لك إيه, إيه ضرب العملة يعني إيه ضرب العملة في صناعة العملات يعني لأن العملة دي لازم كلها تبقى شبه بعض نسخة لما يعملوها هي حتة حديدة ولكن الطبع عليها طبعة أكلاشيه معين أو حاجة معينة لو أي حاجة اتغيرت عنها تبقى مزورة لازم تبقى في قمة الدقة فيقول لك ضرب العملة يقول لك ضرب خاتم النقش المميز الدقيق كما ضرب أو اضطرب الرسول عليه السلام إيه خاتما يعني عايز نقش معين لأن الخاتم ده هيبعته للملوك هيختم بيه للملوك الوقت في المصطلح بتاعنا يقول لك ضرب شهادة يعني شهادة حكومية وض... يعني ضربها عملها نسخة طبق الأصل فضرب الله مثلا طبق الأصل من اللي هيحصل في الواقع ربنا هيجيبه لك في شكل مثل يعني الكلام اللي القرآن بيتكلم عنه في الأمثال ده واقع مية في المية يعني المثل اللي هنجيبه دلوقتي مثل الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة الكلمة الطيبة بتعمل ايه في الحياة الكلمة الطيبة هتعمل ايه في قلبك الكلمة الطيبة هتعمل ايه في المجتمع والكلمة الخبيثة ده اللي هي- ربنا هيقوله ده واقع مية في المية حاجة في قمة الحبكة حاجة مسبوكة محبوكة في قمة الدقة والإتقان المعنى التاني للضرب الخلط حاجات اتخلطت في بعض يقول لك هضرب العصير في الخلاط مثلا كله هيبقى حاجه واحده بقى بعد كده يقول لك جدول الضرب اضرب ثلاثة في أربعة كله دخل في بعضه آه عكس الاسم عكس ال- الحاجه يبقى ايه, إيه يقول لك إيه المضاربه يعني ايه المضاربه يعني انا معايا فلوس ومعيش خبره وانت معاك خبره ومعكش فلوس احط فلوسي على خبرتك وتشغل لي فلوسي ونقسم بالنص دي اسمها المضاربه فلوسي دخلت في مجهودك فبقيت انا مضارب وانت مضارب يعني حتى النكاح اسمه الضراب ولكن في الانعام ع- من التداخل من التداخل يعني يقول لك ت- تضارب الموج الموج قاعد يدخل في بعضه يقول لك الجرح ضرب يعني الغرغرينه ضربت ربنا يعافينا ضربت يعني اختلطت بلحم الجسم ودمه فبقى و- يقول لك ضربه شمس الشمس دخلت في خلاياه يقول لك ضرب مخدرات حتى العوام نفسهم يعني الجرعه اختلطت بكل حاجه في ايه في, في دمه فالمعنى الثاني الخلط الشديد والمزج الشديد فالموضوع مش بسيط لما يبقى موضوع مركب بقى يبقى معنى كده ان ضرب الله مثلا ان الامثال دي مليانه معاني وفوائد ما ينفعش تتاخد كده ده عايزه تركيز عشان تفك الخيوط من بعض وتفهم كل معنى من المعاني الرهيبه المعنى الثالث في الضرب القوه القوه يقول لك ضربه بالسيف يبقى ده القوة أو يقول لك ضرب أكباد الإبل في هذا السفر القوة ومنه قول الله سبحانه وتعالى والله أعلم بمراده أفنضرب عنكم الذكر صفحة فاكرين ايه قاعدين تعصوا ربنا وتفجروا في الارض وتعتدوا على حرمات الله وتحاربوا اولياء الله وفي الاخر مش عايزين القران يتكلم عنكم افنضرب عنكم الذكر يعني كأن الذكر كأن آيات القرآن دي خيول خيول مجاهدين ومنطلقة إلى مكان معين وهم بقى مش عايزين الخيول دي تجيلهم فربنا بيقول يعني نضرب أعناق ال... أعناق النصوص نلويها عشان ما تجيش عليكم آه عشان ما تقربش منكم انتم عشان تبقى كأنها نازلة في ناس تانية غيركم يا من بدلتم وغيرتم وأذيتم أولياء الله عايزين نضرب أعناق النصوص أفنضرب عنكم الذكرى صفحا أن كنتم قوما مسرفين فالثلاث معاني دي جاية معانا هنا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا ضرب مثلا يبقى في غفلة ومطلوب ان يبقى في كلام قوي في غفلة عن قيمة الكلمة الطيبة على معانيها التي سنذكرها في غفلة عن قيمة القرآن في غفلة عن الأثر الجبار اللي هيحصل في حياتنا لو انتقلنا من إعلام الكلام الخبيث من إعلام الإثارة بلا إنارة إلى الكلم الطيب ان احنا نتربى على الينابيع الطاهره بتاعت الكلم الطيب وفي نفس الوقت ضرب الله مثلا يبقى في واقع والقران هيصوره بقمه الحبكه الم ترى الم ترى ده يعني اللي ما يشوفهاش يبقى اعمى الم ترى ده يعني اللي ما يشوفش اثر الكلمه الطيبه على اللي بيتربى عليها اللي ما يشوفش اثر القران على اللي بيتبعه اللي ما يشوفش اثر الذكر على الذاكرين في كرامات حياتهم في تيسيرات امورهم في انشراح صدورهم في قوه عزائمهم في تيسير الله لامرهم في بركه حياتهم يبقى اعمى اللي ما يشوفش اثر الكلام الخبيث على اللي بيتربوا عليه وبيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيقروه وبيدخلوا على المواقع بتاعته يبقى اعمى في الكآبة والهم والغم وعدم ونزع البركة من كل حاجة ونزع التوفيق يبقى اعمى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ايه الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة اختلف فيها المفسرين على ثلاث أقوال خلاصة الكلام بتاعها ثلاث أقوال والثلاث أقوال دول كل وال وال والمعنى يعني بعض المفسرين رجح هي كل ده أصلا والحقيقة إن هي كل ده فعلا يعني الحقيقة ان هي كل ده المعنى الاولاني كلمة القرآن الكلمة القرآنية كلمة طيبة كل كلمة القرآن فيه كام كلمة 77 ألف وإيه كل كلمة في القرآن ممكن تبقى في قلبك شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء كل كلمة تخيل بقى قلبك مع كل كلمة من كلام القرآن اتملى شجر بكل كلمة تدبرت فيها وعشت معاها وحفظتها وفهمتها وصليت بيها وطبقتها واتكلمت عنها تخيل بقى قلبك في الآخر بقى جنة عكس التانيين بقى مثل كلمة خبيثة بيدخل على مواقع الحادية بيدخل على مواقع تنصير وشبهات بيسمع شبهات العلمانيين في التوك شو ضد الشريعة وضد البخاري وضد مسلم كله بقى كلمات خبيثة كلمات خبيثة كشجرة خبيثة لو واحد اتقال له انت انت عندك ورم خبيث يا نهار اسود انا جوايا ورم خبيث قاعد ياكل ويفتك بخلاياي بدون ما ادري وبدون ما احس لحد ما هيدمر لي حياتي طب لما ربنا اللي يقول لك ان الكلمة الخبيثة دي بتاعت مواقع الشبهات مواقع الشهوات والاغاني والال... والالحاد والتنصير وكل الفساد بقى شبه- شهوات وشبهات بتزرع جواك ورم خبيث في القلب اسمه الشجرة الخبيثة مين اللي يطيق يعني احنا عايزين نكتس هذه الاورام الخبيثة اللي جوه قلوبنا وجوه انفسنا وجوه صدورنا كلمة طيبة كلمة القرآن الكلمة القرآنية معجزة الكلمة القرآنية كلمة طيبة كشجرة الكلمة بقت شجرة ازاي بذرة هو ده تشبيه تشبيه للقلب بالتربة وتشبيه لكلمة القرآن بالبذرة أول ما بذرة القرآن تقع في تربة القلب تبقى شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إزاي مين اللي رواها مين اللي تعهدها مالكش دعوة امشي في الطريق ده وربنا هيبارك لك في كل حاجة في حياتك كلمة طيبة كلمة القرآن عشان كده سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام كان ربنا بيوصفه بيقول مصدقا بكلمة من الله يعني ايه بكلمة قال المفسرون اي بكلمة كلمة يعني القرآن 77 ألف كلمة مسك كل كلمة كلمة يعيش معاها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا ألم ترى يعيش ويفهم ك- ضرب مثل كلمة كلمة يعيش معاها وياخدها بقوة ويطبق فيها ليه لأن كل كلمة تنقلك فرق من السماء للأرض الفارق ما بين درجات الجنة وبعض زي الفارق ما بين السماء والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني تخيل انت وال- والكلمة والآية في القرآن بدرجة في الجنة يعني الآية الواحدة ممكن تنقلك من الأرض للسماء تنقل عزيمتك وتنقل فهمك وتنقل سعادتك وتنقل رزقك وتنقل صلتك بالله وتنقل قدرتك على نصرة الدين وتنقل بركة حياتك فرق جبار الآية نقلة ولكن للي هيعيشوا فعلا هيعيشوا للقرآن وهيأخذوا ما أتاهم الله بقوة كلمة طيبة كشجرة طيبة الكلمة بقت شجرة بقى قلبك جنة قلبك بيتحار بيتحول لجنة واحدة واحدة بقى كشجرة طيبة أصلها ثابت الرسوخ مش يسمع شبهة الحادية يتهز هو ربنا موجود ولا مش موجود مش يسمع شبهة من بتوع التنصير يتهز هو ايه ده بقى هو اللي موضوع هو أصلها ثابت موقن مش يحصل له ابتلاء يدعي ما يستجابش ليه والدعاء ما بيستجابش اصلها ثابت صدق الله وكذبت بطن اخيك اصلها ثابت مش يحصل له شويه مشاكل ولا ما يجاوبش في امتحان هو مش ربنا قال ان انا لو انا صليت قيام ليل هجاوب هو ايه اللي حصل اصلها ثابت ما بيجيلوش وساوس سوء الظن بالله ولا وساوس الشك في وجود الله ولا وساوس الشك في صدق النبي عليه الصلاه والسلام والقران اصلها ثابت انسان يتعامل مع الله باليقين مش يتعامل مع الله بالتجربه الفرق بيننا وبين الصحابه ان الصحابه كانوا بيتعاملوا مع الله باليقين ربنا قال ده يبقى ده الصح مهما حصل انما احنا بنتجرب قمنا الليل ولقينا تاني يوم امورنا اتيسرت ولقينا تاني يوم مصالحنا بتتقضى يا اخي ده قيام الليل ده طلع حلو يا اخي احنا غافلين يا اخي طب ما ربنا بيقول لك من وقتها رفعنا ايدنا ودعينا استجيب يبقى الدعاء حلو ما استجبش خلاص من- اصلها ثابت وفرعها في السماء فرعها في السماء الاعمال الصالحه اللي هتتفرع عن الايمان واليقين اللي القران هيزرعه في قلبك ستص اعمال مبهره واقوال مبهره واحوال مبهره ستصل الى اهل السماء قبل ان تصل الى اهل الارض سيتحدث عنها اهل السماء قبل ان يصل ثمرتها لاهل الارض فرعها في السماء هيتفرع عن الايمان الرهيب اللي القران بيزرعه في القلوب والعزيمه المواره اللي القران بيزرعها في النفوس اعمال عظيمه واقوال عظيمه فرعها في السماء زي يعني يعني زي مثلا سيدنا ابو طلحه لما سمع قول لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا راح طلع الجنينه اللي قدام المسجد النبوي اللي تعادل الوقت مثلا فندق الابروي ولا فندق الهيلتون في في المدينه المنوره راح طلعها لله كده من ايه من ايه تؤتي اكلها كل حين كل شوية هتلاقي أعمال صالحة أعمال صالحة أعمال صالحة في حياتك ثمار اتصالك بالقرآن تؤتي أكلها كل حين حتى عند الموت النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيموت بيقول بل الرفيق الاعلى المفسرين قالوا ايه بل الرفيق الاعلى قالوا الايه اللي ربنا قالها في سوره النساء وحسن اولئك رفيقا مع الصديق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الايه فضلت في قلب النبي وطلعت عند الموت عليه الصلاه والسلام وهو بيقول بل الرفيق الاعلى يعني القرآن هيؤتي ثماره وانت بتموت في الثبات امام فتنة الممات وانت بالليل والدنيا ساقعة يا عم قوم صلي لك ركعتين مراتك زعلتك يا عم سامح واعرض عن بعض وللرجال عليهن درجة التسامح انت اللي تقدر تسامح وتعدي تيجي حد يغضبك في اي حاجة على طول القرآن جاب ثمار في اخلاقك ثمار في يقينك ثمار في سعادتك وهدوءك وسكينتك ثمار في عزيمتك ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى ايه المشكلة اللي تقف قدام الدعاء قوم يا عم ادعي القرآن هيملى حياتك خير وهيملى حياتك بركه يعني ايه تؤتي اكلها كل حين يعني المتصل بالقران ما عندوش وقت فراغ لان كل ساعه كل حين يعني ليل ونهار زي ما قال ابن عباس او كل ساعه زي ما قال ابن جرير كل ساعة بيحثك على عمل بيحثك على كل ساعة ربنا بيديك عطاء بيديك بركة انت ما عندكش وقت فراغ اصلا انت بقيت على طول من عمل صالح لعمل صالح ولكن الشجرة المبهرة دي ربنا قال في الاول عليها ايه اصلها ثابت كل مشدود لفرعها في السماء ايوه انا عايز دي الاول اصلها ثابت ربنا اتكلم على الجدر قبل ما يتكلم عن الفرع الجدر ده الاصل بتاع الشجره العروق اللي في الارض دي دي الحته اللي محدش شايفها ما تبانش دي الحته اللي بينك وبين الله البشر كلهم شايفين الفرع اللي في السماء ولكن محدش شايف الاصل محدش شايف الجدر عشان الشجره تتشال لازم الجدر يبقى يقدر انه يشيلها فاعمال السر بتاعتك اخبارها ايه الجذور بتاعت علاقتك بالله اللي محدش يعرفها واللي لولاها الشجره دي كلها تموت وما بيبقاش موجوده اعمال السر اصلها ثابت اول حاجه اصلها ثابت اول حاجه جذورك فين انت مجدر ولا ما انتش مجدر انت عايز الفرع اللي في السماء والاكل اللي بتؤتى كل حين يا عم فين الاصل الثابت الاول فين جذور العلاقه بينك وبين الله فين جذور الشجره الطيبه دي بينك وبين القران على قدر قوه الخلوه تكون قوه الجلوه قوتك في السر ايه على قدر قوتك في السر تبقى قوتك في العلن اول ما بتدخل بيتك بتقوم فاتح الواتس وقاعد مأنتخ على السرير وقاعد تقلب الواتس وتقلب البتاع وتقلب الفيس وتقلب وتقعد تضيع وقتك هتخرج للناس ايه مفيش اصلا حياه فارغه طب انت بقى اول ما تدخل الله اكبر بقى وتبدا تصلي وتبدا بقى تجتهد وتبدا تشوف امورك او تنام شويه وتصحى بقى تشوف امورك وتشوف عبادتك وتشوف صلتك بالله وتشوف طلبك للعلم وتشوف عل- دايما الانسان اللي اصله ثابت فرعه في السماء الانسان الحاجه التانيه اصلها ثابت في ناس متاصله من حرم الاصول حرم الوصول انت عندك اصول عندك اصول ثابته الرأسماليين دايما الاغنياء يقول لك انا عندي اصول ثابته عندي اراضي وع... انت عندك اصول ثابته ايه الاصول الثابته اللي في حياتك ايه الاصول الثابته عندك ورد قران ثابت عندك قيام ليل ثابت عندك تكبيره احرام ثابته عندك ورد عباده ثابت اصلها ثابت الاصول الثابته عندك فين غير ان من حرم الاصول حرم الوصول التاسيس افمن اسس بنيانه انت مؤسس نفسك صح ولا لا يا جماعه دايما في مرحله الجدر محدش بيحس بالشجره الشجره قاعده تنمو تحت الارض محدش حاسس بيها ولا حد بيبص لها ولا حد منتبه انها لها قيمه اصلا حدش بيبص لها ولا ينبهر بيها غير لما يبقى فرعها في السماء فانت لازم في طريقك لربنا بتعيش مرحلة في الاول او في طلبك للعلم او في بنائك لنفسك مع الله بتعيش مرحلة مفيش حد بيشجعك ممكن كله مستغرب منك يا عم انت بتعمل ايه انت قاعد تأسس انت قاعد تأسس في علاقتك بالله انت عايز تجدر انت قاعد ترتبط بالدنيا ارتباط حقيقي بعد كده الفرع اللي في السماء جاي جاي ولكن اصبر على المرحلة اللي في الاول دي اصبر عليها عشان كده القاسمي يقول ان الشجرة دي النخلة فقال لك ان الطريق الى الله عامل زي النخله في الاول انت طالع الجريد قاعد يعورك ويجرحك ويجرح صدرك ويعور رجلك شويه توصل للشهد وللرطب بقى الشهد في الاخر فانت في الاول بتتعب وبعد كده خلاص انت انت ربنا سبحانه وتعالى بيخليك طول عمرك تجني ثمره المجاهده اللي انت جاهدتها في العلاقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تفرع عن هذا المؤمن تفرع عن هذا الايمان اعمال صالحه واقوال عظيمه وجهد في الدين وجهد في الدعوه وجهد في التضحيه بلغ السماء قبل ان يبلغ الارض ارتفع عند اهل السماء ده معناه ان اللي بيرتبط بالقران ده ربنا بيفتح عليه جدا في العمل الصالح وفروعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها كلماتنا بتؤتي اكلها ساعتها انت لما تقول لابنك يا ابني ذاكر الكلمه هتجيب اكلها ساعتها ممكن يسخن شويه ولا يخاف منك و... انما لو ربنا اللي يقول الكلمه هتؤتي اكلها كل حين عشان كده لو دعوتنا لبعض ودعوتنا لولادنا وتربيتنا لولادنا وتربيتنا للنشء في المجتمع وتربيتنا المجتمع قامت على قال الله وقال رسول الله غير لما تقوم على كلامنا احنا كلامنا احنا يؤتي اكله اثر لحظي تأثير ولكن كلام الله تؤتي اكلها كل حين كل ابتلاء تفتكر ايه تثبتك كل فتنه تفتكر ايه تخليك تتقي الله كل أزمة تفتكر آية تخليك تقف على باب الله عند الموت تفتكر آية تثبتك على اليقين ليل نهار عند صلاة الفجر والدنيا تلج وبتشت تفتكر آية تقومك تفتكر آية تنشطك على طول ما انتش عايز تذاكر تفتكر آية تخليك أمين في شغلك وقوي في مذاكرتك وقوي في دنيتك وناجح في حياتك لان القرآن بيديك كل حاجة واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين المفروض المؤمن المسلم ده دنيا ودين احسن من العالم كله واوتينا العلم من قبلها احنا اوتينا العلم من قبلها ولا قاعدين نشحت العلم بتاع الغرب دلوقتي وكنا مسلمين مش كنا بس اهل علم وحضاره وصرح في المياه و... و... وقوه على نقل عرش من اليمن ل... للقدس في لحظات وفي الاخر بقى زي الغرب كده شقوا الذره ولكن فاسدين وفاسقين والعياذ بالله لا وكنا مسلمين ده احنا دين ودنيا القران هينشطك في كل حاجه تؤتي اكلها كل حين باذن ربها مش معنى ان المصحف في ايديك ان ربنا يفتح لك مش معنى ان المصحف في ايديك وانت قفت تصلي بيه انك هتوصل لازم ربنا يأذن عشان كده الصورة اسمها ايه صورة ليه اسمها صورة الصورة هي الجنة المتصورة اللي حواليها صور مش اي حد يؤذن لانه يدخل صور القرآن ما هياش جنات مفتوحة للي عايز يدخل ويرطع صور القرآن جنات متصورة لها بوابة عشان كده بتقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الصورة عشان ربنا يدخلك عشان ربنا يفتح لك سبحانه وتعالى بإذن ربها ممكن تقف تصلي وما تلاقيش خشوع تنزل على قلبك ممكن تيجي تفهم آية وما تلاقي نفسك مش عارف تفهمها مش عارف تطبقها مش عارف تقرب من القرآن ليه بإذن ربها اقف عيط لربنا بقى اقف توسل إلى الله ده المعنى الأول الكلمة القرآنية هي الشجرة الطيبة المباركة دي المعنى الثاني كلمة الذكر قول ابن عباس الكلمة الطيبة لا إله إلا الله كلمة الإخلاص قول الزمخشري كل تسبيحة وكل تحميدة وكل استغفارة كل الذكر يعني الكلمة الطيبة يعني هي كلام الذكر طب أنا لو قعدت أذكر الله وقعدت أستغفر وقعدت أقول لا إله إلا الله والنهاردة الجمعة قعدت أصلي على رسول الله كشجرة طيبة يا نهار أبيض مع كل كلمة في القرآن شجرة طيبة كل كلمة مع كل جلسة ذكر شجرة طيبة ده أنت في الآخر هتبقى جنة يا راجل ده انت في الاخر يعني الذكر هيعمل في قلبي زي اللي القران هيعمله اه كلمة طيبة كلمة الذكر انك تقعد تذكر الله كتير كشجرة طيبة يزرع في قلبك ايه الشجرة دي هو هو ايه الشجرة الطيبة دي الشجرة الطيبة هنا العلماء قالوا فيها ثلاث اقوال القول الاولاني قالوا ده الايمان شجرة الايمان وربنا دايما ايه يشبه بالشجر كشجرة طيبة اثر القرآن هنا تشبه تشبه بالشجرة زي سورة ايه زي سورة النور يوقد من شجرة مباركة شجرة القرآن برضو ها ف- ال- ال- ال- ال- المعنى بتاع الاثمار وبتاع شجر اوجه تشبيه كتير جدا يعني فالاول قال لك الشجره دي شجره الايمان يبقى اللي بيجيب الايمان هو القران هو يعني ايه الايمان ده مش فاهم الايمان يعني الاخلاص الايمان يعني اليقين الايمان يعني الصدق الايمان يعني حب الله الايمان يعني الفرح بالله مهما كانت الدنيا مليانه مشاكل الايمان يعني حسن الظن بالله مهما كان في ابتلاءات الايمان يعني الثقه بالله وانت بترفع ايدك وبتقول يا رب الايمان يعني السعاده الايمان يعني القوه الايمان يعني كل حاجه حلوه في حياتك هي دي الايمان طب اللي بيجيب الايمان اللي هي المقامات القلبيه اللي بيجيب الايمان ده ايه القران الفكر العملي بقى مش المشاعر اللي بيجيب الايمان القران اللي بيجيب الايمان الذكر القول الثاني في الشجره المباركه ان هو المؤمن نفسه ان الشجره دي هي المؤمن يعني المؤمن ده صناعه البذره القرانيه يعني انت المفروض اللي صنعك القران وفي نفس الوقت اما تعرف ان المؤمن ده شجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين يبقى كان ربنا بيقول لك الصحبه الصالحه دي جميله قد ايه ما هو المؤمن ده يؤتي اكله كل حين قال لك لو صاحبته يكرمك في الزنقه يقف معاك لو مت يدعي لك يوم القيامه يشفع لك تؤتي اكلها كل حين يا عم صاحب الناس الحلوه يا عم صاحب الناس النظيفه يا عم صاحب الناس اللي بتتقي الله وعايزه تنال رضا الله صاحب الناس التي تؤتي اكلها كل حين باذن ربها صاحب هذه الشجار الشج... الاشجار المثمره مش الاشجار العضباء التي نصحبها في حياتنا صاحب الناس المثمره اللي ربنا هينفعك بيها في دينك ودنيتك وحياتك وعلاقتك بالله صاحب هذه الاشجار الطيبه ال- القول الثالث قال لك الشجره دي النخله دي اشبه حاجه بقى لان النبي عليه الصلاه والسلام ذكرها في صحيح البخاري ومسلم اللي هي النخله النخله وده ت- تشبيه للطريق الى الله الاول جريد وبعد كده الشهد بقى اتعب شويه وماله ما تتعب شويه ما انت في المذاكره بتتعب شويه ما انت في الدوم انت في اي مشروع بتفتحه بتتعب شويه بعد كده بتعيش على الثمره بتاعت تعبك ما تتعب مع ربنا ما تتعب مع الله ولا اني احببت حب الخير عن ذكر ربي ولا انا مستعد تطلع عينيا مع الدنيا انما مع الدين مش قادر ومفيش عزيمه ده المعنى التاني اللي هو الذكر ذكر الله هو الكلمه الطيبه اللي بقت شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ذكر ربنا ده هيملى حياتك ثمار هي إيه الأكل إيه الأكل العلماء قالوا حاجة من اتنين يا الكرامات والعطاءات الذكر هيملى حياتك كرامات وعطاءات رهيبة رهيبة يا إما قالوا الأكل ده بقى الثمار في نفسيتك وعزيمتك وأعمالك الصالحة عندكش وقت فراغ من عمل صالح لعمل صالح تؤتي اكلها كل حين طب القول الثالث ايه الكلمه الطيبه القول الاولاني اللي هو القران كلمه قرانيه القول الثاني اللي هي كلمه الذكر ايا ما كانت هي ايه وخاصه لا اله الا الله القول الثالث وده ذكره القرطبي وذكره الزمخشري القول الثالث كلمه الدعوه الى الله يا عم كلمه طيبه هتبقى شجره مش بيك هتغير مستقبله بالله مش بيك مالكش دعوه ري الكلمة الطيبة وزراعتها و- وتنميتها ربنا تكفل بيها قال لك انت اغرس بس زي اللي مسافر العريش ومعاه كيس تمر طول ما هو قاعد ماشي في الطريق قاعد ياكل التمر ويرمي النقه ياكل التمر ويرمي النقه سافر قعد 10 سنين راجع لقى الطريق كله نخل بيقول لهم مين اللي زرع النخل ده قالوا له انت انا ازاي النقه اللي انت رميته ده السما نزلت مطرت ربنا رعاه بقى نخل انت وظيفتك تبدر وظيفتك في كل مكان ترمي الكلمه الطيبه وانت قاعد مع مراتك ادي الكلمه الطيبه كلمها عن ربنا كلمها في الصلاه كلمها في الحجاب الشرعي السليم وانت قاعد مع بنتك كلمها عن تقوى الله وانت قاعد مع ابنك كلمه وانت في اي مكان اتكلم يا عم ده ناس فاسده ومجتمع مش عارف ايه وفلان ده والله لو جابوا له ايه يا عم ما اتقالت على عمر بن الخطاب لو اسلم حمار من الخطاب ما اسلم من الخطاب واسلم ابن الخطاب وبقى مؤسس امبراطوريه الاسلام في الكره الارضيه لكش انت دعوه ارمي الكلمه الطيبه وربنا اللي هيرعاها ارمي الكلمة الطيبة مع أولادك غير مستقبل أولادك بالكلمة الطيبة غير مستقبل المجتمع كله بالكلمة الطيبة ألم ترى كيف ما عشان كده هي الآية ديت جاية في سورة إبراهيم ليه؟ سورة إبراهيم دي سورة رقم 70 في ترتيب النزول بعد قبل سورة الأنبياء يعني قرب عامل حزن كده خنقة في فترات الخنقة لما المجتمع بيفسد قوي قوي قوي لما المجتمع بينهار والفجر والعياذ بالله في الشوارع والإعلام فاسد والدنيا بايظة لما الدنيا بتبقى كده والمدارس فساد والدنيا لما المجتمع بيبقى بالمنظر ده احيانا اهل الدين بيكفروا بقيمه الكلمه في الاصلاح يقول لك يا عم المجتمع ده مش نافع يا عم لو قعدت تدا للصبح مش ه- مش هيتغير بالدعوه فربنا بيثبت الصحابه في الوقت ده لا الدعوه بتغير لا الكلمه الطيبه هتجيب نتيجه لا الدعوه والا في اول سوره ابراهيم ردوا ايديهم في افواههم لما اهل الباطل سمعوا كلام اهل الحق في الدعوه كمموا بقهم تكميم الافواه ردوا ايديهم في افواههم هيكمموا افواه اهل الحق ليه الا لو الكلام مؤثر الا لو الكلام مغير الا لو كلام الله قادر على اصلاح المجتمع فكأن الرسالة للصحابة هنا ليه ربنا يكلمهم عن الكلمة الطيبة في الفترة الحرجة دي وتأثيرها الجبار في الحرة الحرجة دي كأن ربنا بيقول لهم اوعوا تكفروا بأثر الدعوة اوعوا تكفروا بقيمة الكلمة بقيمة ان انتوا تتكلموا عن ربنا وان انتوا تتكلموا وتدعوا الى الله الدعوة الى الله ممكن تغير كل شيء ولكن استمروا في هذا آه، الامر فده القول الثالث ان الكلمة الطيبة هنا كلمة الدعوة الكلمة اللي بتقولها لابنك ولا لبنتك اللي بتقولها لمراتك يا عم ما فيش فايدة هو ربنا قال فيه فايدة هو انت هتعرف اكتر من ربنا أخ- اتكلم ادعو الى الله كشجرة طيبة البذرة بعد شجرة ازاي ربنا اللي انت كلمته كلمة هيحصل له ابتلاء هيحصل له مشكلة هي... هيرجع يراجع نفسه هيفتكر كلمتك هيجي موسم زي رمضان ولا حاجة يقف معنا كلمتك ربنا هيرعاها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كل حين تيجي تقول كلمة حلوة لابنك ممكن ما تأثرش في الوقت خالص ولكن في رمضان الجاي تجيب نتيجة ممكن تقول كلمة لواحد صاحبك يفضل يعمل معاصي ويدخل على مصايب ويجي بعد سنتين يموت له حبيب يفتكر كلمتك يتوب بسببها تؤتي أكلها كل حين لكش دعوة انت ترمي البذرة مالكش دعوة انت قلبك مليان بذور خير ابدرها في كل مكان خليك انسان زارع للخير ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون يمكن الناس تفتكر قيمة القرآن في حياتها وقيمة الذكر في حياتها وقيمه حضور الدروس الايمانيه ما دي الكلمه الطيبه بقى عرض نفسك ليها ما هو مش مش لازم انت اللي تقولها بقى بمعنى الدعوه اتعرض انت ليها يبقى ايه جابت ثلاث حاجات ربنا ممكن يخلي لك قلبك بيهم جنه اتصالك بالقران وبكل كلمه في القران اتصال حقيقي اتصالك بالذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ولا سيما لا اله الا الله اتصالك بحضور الدروس الإيمانية والمواعظ الإيمانية والمقاطع الصغيرة الدقيقتين والتلاتة اللي بتبقى على النت دي الحاجات دي كلها ممكن تزرع تخلي قلبك جنة إن تعاملت معها بخشوع مش بانشغال مش بالتفات لو تعاملت مع التلاتة دول بخشوع يوشك أن تصبح شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال الضلال البعيد الضلال التوهان قمة الضلال انك تبقى تعبان قوي قوي قوي قوي في الدنيا ومش هتاخد اي حاجة من ورا تعبك ده في الاخرة قمة الضلال قمة التوهان قمة الخذلان ان يبقى الواحد شقيان وطافح الدم وطالع عينيه وشايل الهم صاحي نايم وكل ده ملوش اي مردود على اخرتك لانه بلا نية او ليس على مراد الله خطيرة رماد اشتدت به الريح موقف رهيب ده دي الاعمال اللي هو كان فاكر ان هو هيقابل بيها ربنا وفي النهاية ذلك هو الضلال خد بالك من عملك خد بالك انت بتنفق عمرك في ايه خد بالك انت بتنفق ليلك ونهارك في ايه تاجر مع ربنا بالمضمون ما تضيعش عمرك ما تتعبش وتشقى وفي الاخر تلاقي اللي انت عملته ده ملوش اي مردود على اخرتك ساعة ما تقابل ربنا ذلك هو الضلال البعيد بعد كده كلماتهم مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار في النهاية ربنا بيقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت لان هم كان عندهم اصول ثابته اصلها ثابت كان ناس عندها ثبات فربنا اداها الثبات يثبت الله أن يمدهم ويثبتهم باستمرار بالقول الثابت بالقول الثابت المفسرين هنا اختلفوا على قولين يعني ايه بالقول الثابت في مفسرين قالوا بالقول الثابت أي بسبب القول الثابت الناس دي كانت ثابتة الناس دي ما كانتش حرباية بتتلون على حسب من القوي ومن الضعيف الناس دي ما كانتش متلونة الناس دي كان كلامها ثابت ثابتة على مبادئها ثابتة على التزامها وتدينها وعلاقتها بالله الناس دي ما كانتش بتتلون وتتغير فبسبب ثبات الدنيا ربنا اداهم ثبات الدنيا والآخرة والقول التاني بالقول الثابت يعني ربنا بيلهمهم أقوال الثبات الإيمانية في الحياة الدنيا يعني قدام الفتن مع كل فتنة وعند الموت يثبتوا وفي الآخرة في الآخرة في القبر لما الملكين يجوا ويقولوا من ربك ما دينك من نبيك يعني سبحان الله الواحد آه، يعني ملكين وجايين يعني الواحد ما كانش متخيل ليه ملكين يعني لحد ما في احد بعض امتحانات كده في الدراسات العليا كده فكان اللجنه الشفوي اللي احنا بنمتحنها ثلاث ده كان ثلاث اساتذه فانت داخل لثلاثه كل واحد معاه ورقه وعاين لك اسئله وعاين لك حاجه في ايه يا عم هو انتوا عاملين كده ليه انت داخل اصلا المنظر نفسه جعزك كان ممكن لجنة الشفوي بتاعت أول ليلة في القبر تبقى ملك واحد ليه ملكين وليه غلاظ شداد وليه المنظر اللي موصوف ليهم ده عشان اللي يثبت هو اللي جوه قلبه معاني اليقين بحقه حقيقي ويضل الله الظالمين ما يعرفوش يقولوا كلمة الحق في القبر يضيعوا ما يعرفوش يقولوها عند الموت ما يعرفوش يقولوها في الفتن ما يعرفوش يقولوا الكلام اللي يرضي الله عشان كده في القبر لما بييجوا يقولوا لهم آه، أرأيت هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه كان في واحد كده الملكين بيسألوهم والملكين مش معرفينهم هم تبع مين أصلا الراجل اللي كان عندكم ده اللي كان الناس بيقولوا عليه الصلاة والسلام اه الملائكة بتقول له كده مش بتقول له محمد عليه الصلاه والسلام طب ما يعرف انهم على دين الاسلام وبس وما بعتش امتحان اصلا الاجابات اتسربت بيقولوا له ارايت هذا الرجل الذي كان قبلكم الراجل اللي كان عندكم بيقولوا انه نبي ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه انت رايك ايه زي الناس كده بقى اه نبي ولا انت شايف ان هو ما كانش نبي انت رايك ايه فيقول ها ها لا ادري شاكك ما كانش عنده يقين مسلم في البطاقة هيجيب يقين منين ما الكلمة الطيبة هي اللي بتجيب الأصل الثابت هو كان علاقته بالقرآن إيه عشان يجيب اليقين فيش اتصال بالقرآن عشان يجيب اليقين أخطر علاج للشكوك في القلب القرآن والتدبر في الكون ف... فيقول ها لا أدري فماذا تقول له الملائكة فتقول له لا دريت ولا تليت لا دريت ده عنك ما دريت ما انتش عا- عشت اصلا بهيمه ولا تليت اي ولا تلوت القران وانت كنت هتجيب منين وانت ما كانش في علاقه بينك وبين القران كنت هتجيب اليقين منين ده الطبيعي لا ادري الطبيعي هو اللا ادريه في النهايه فيذ- ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء من اصناف النعيم الباهره لاهل الثبات واهل الاتصال بالقران والذكر والدروس الإيمانية وأصناف العذاب ال- ال- الرهيبة لأهل الضلال وأهل الكلمات الخبيثة قولا أو استماعا واعتقادا والعياذ بالله آيات عظيمة آيات مهولة آيات معانيها لا تنتهي ولا تنفد ما فيها من المعاني الباهرة الإيمانية الجبارة كل كلمة من كلام القرآن ممكن ربنا يغير لك بيها حياتك ولكن القضيه ان يبقى عندك الاستقبال السليم للقران انك انت عشان كده نفهم ليه سيدنا يحيى مصدقا بكلمه ليه كان بيتعب مع كل كلمه من كلام الوحي لانه عارف ان كل كلمه ممكن تخلي قلبه جنه كل كلمه ممكن تغير حياته كل كلمه ممكن تفرق في حياته كتير جدا جدا جدا كنوز الايات لا تنتهي معاني كتير جدا جدا جدا في الايات الواحد كان نفسه يتكلم فيها ولكن يعني خلاص كده خلصنا يعني معاني كتير الايات دي ايه وليه الايات دي في الصوره دي وايه علاقتها بالايات اللي قبلها وايه علاقتها بالايات اللي بعدها ومعاني جوه الايات سبحان الله العظيم سبحان من انزل الفرقان اللي نزل القران ده يريد بك الخير اللي نزل لك الكلبات السماويه المنوره دي لا يريد لك الا الهدايه ولا يريد لك الا الرحمه وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا بعد ما ربنا نزل لك ده ممكن ربنا ما يعملكش شيء تاني اللي نزل لك القرآن ده ما يحلكش مشاكل حياتك هو نزله لك عشان تبقى ناجح دين ودنيا هو نزله لك عشان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين عشان تبقى في القمة دين ودنيا هو نزله لك عشان تحل كل مشكلة في حياتك هو نزله لك عشان تعيش سعيد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بعد القرآن ولسه زعلان بعد القرآن ولسه مخنوق بعد القرآن ولسه مقفول بعد القرآن ولسه تايه يبقى أنت ما أنتش مرتبط أصلا بالقرآن هو ربنا نزله لك عشان تبقى انسان سعيد وناجح ومؤثر ومغير ومستقيم وفي الاخر تاخد الفردوس الاعلى وتبقى انسان متميز في الدنيا كلما اقبلت على القران كلما اخذت هذه الثمره اصلها ثابت وفرعها في السماء على الشجره الكبيره اللي جذرها صغير هتموت لان الجذر ده مش هيعرف يغذيها على قد ما انت عايز تكبر كبر الجدر بتاعك وعلى قد ما انت عايز ترسخ رسوخ الشجرة الكبيرة على قد رسوخ جدرها وعلى قد ما انت عايز ترسخ وترتفع جدر الجذر بتاعك وخليه يرسخ القصة كلها في الجدر القصة كلها في الأصل الثابت القصة كلها في الأصول الثابتة اللي في حياتك اللي بينك وبين الله في التأسيس لدينك اللي بينك وبين الله في جذور أعمال السر اللي بينك وبين الله في ارتباطك بالقرآن بصورة ثابتة مستمرة اللي بينك وبين الله في صبرك على الجذور وهي بتطلع قبل ما الشجرة تطلع في السماء انك تصبر في اقبالك على الله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله لك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما وهدى ونورا اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم ارزقنا حفظ القران في صدورنا اللهم نور حياتنا بالقران ونور قلوبنا بالقران ونور قبورنا بالقران واشرح صدورنا بالقران ويسر امورنا بالقران وقو عزائمنا بالقران القرآن رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم أمين اللهم أمين إخواني وأحبابي في الله المسجد يعني كما ترون كده في في البداية و يعني ومحتاج إنفاق ومحتاج يعني تجديد بعض حاجات فيه ومحتاج تكميل بعض أشياء فيه فمن أراد أن يكون ممن يعمرون بيت الله سبحانه وتعالى فالمسجد يعني له إمام إن شاء الله بإذن الله ممكن يتبرع من أجل بإذن الله سبحانه وتعالى إن المسجد يبقى يعني إن شاء الله بإذن الله صرح في الدعوة وصرح في النظافة قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك